مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات ال black comedy أو الكوميديا السوداء يعني إيه المصطلح دوت؟ احنا طبعا كلنا عارفين الكوميديا ناس تطلع في- تحكي مواقف تضحك يحصل لها مواقف تضحك إيه، افيهات إيه، نكت يعني اللي هو ايه انت هتتفرج وتضحك من الاخر يعني لكن افلام ال black comedy بيبقى دايما فيها حته ايه نزعه سودا كده اللي هو ايه انت بتضحك على حاجه تزعل اللي هي مثلا ايه مواقف مثلا مش حلوه لكن بتضحكك في نفس الوقت إيه مزنوق على طول في اتوبيس إيه على طول قاعد في زحمه إيه مثلا بي- بيحاول مثلا يطلع تصريح لحاجه معينه لكن لا لازم يخش في الروتين ويخش في المش عارف ايه فبتطلع انها ايه موقف يضحك وفي نفس الوقت يزعلك اللي هو زي ما بتقول ايه والله هم يضحك وهم يبكي يعني النوعيه دي من الافلام على فكره بيبقى فيها رسائل جامده جدا يا جماعه لان انا أنا ممكن اصلا اطلع اديك الرساله بطريقه درا دراما او بطريقه ايه يعني طريقه كئيبه من الاخر كده يعني اللي هو او ابين لك ان الدنيا وحشه ابين لك مثلا في موقف مش حلو ابين لك كده وارميها لك كده وخلاص لكن الشطاره بقى ان هو ايه تحط لي فيها ايه حته نزعه كوميديه فلو عملت كده بيطلع الفيلم صايع جدا الصراحه ونوعيه الافلام دي بتبقى صعبه على فكره يعني اللي هو ايه اللي انت توازن بين ان انت تقول الرساله وبين انت تضحك ده موضوع صعب شويه يعني لكن لما بيتعمل بيتعمل صح جدا ونوعيه الافلام دي على فكره بتتعمل قليل قوي للاسف لان هي زي ما قلت هي بتبقى صعبه شويه فاحنا قائمتنا النهارده هنتكلم على احلى افلام عربي او افلام مصريه تناولت موضوع ال black comedy بطريقه حلوه قوي او يعني ال genre بتاعتها كانت black comedy بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم واول فيلم معانا في القايمه يا جماعه نزل سنه 2012 في وقت الثوره طبعا كلنا عارفين طبعا وقت ثوره يناير 2011 او 2011 كان ال- السينما والدراما كانت بعافيه طبعا يعني وكان لما انت مثلا تفكر عايز تروح فيلم في سينما عندك يا اما ثلاث حلول يا اما تخش فيلم فرح شعبي لسعد الصغير والليسي يا اما تخش فيلم برطجه وسرسجيه لعبده موته والالماني او تخش فيلم حلو اللي هو يعني ايه لما يطلع فيلم حلو يعني كل كل كام شهر يعني لان طبعا الواحد ما كانش فايق من الاخر يعني وانا بتكلم هنا طبعا يا جماعه على فيلم فبراير الاسود ولو تفتكروا اللي انا اتكلمت عليه في قبل كده في ان هو فيلم underrated وما خدش حقه خالص وقت ما نزل يا جماعه الفيلم ده طبعا كان كتابه الكاتب الرائع والمخرج الرائع برضه يعني محمد امين هو بيحب ال black comedy جدا يعني وكلنا عارفين طبعا الموضوع ده في نوعيه افلامه والفيلم طبعا كان بطولة الراحل طبعا آه، خالد صالح الله يرحمه والراحل آه، مصطفى عبد العظيم الله يرحمه برضه وألفت إمام و- وميار الغيطي وناس كتير جدا طبعا وطبعا الفيلم ده زي ما احنا فاكرين يا جماعة هم من الآخر هي آه، عيلة كلها إيه بقى اللي اللي مثلا اللي خريج هندسة أو اللي خريج آه، آه، عالم كيميائي وفي نفس الوقت بيشتغلوا إيه حاجات مش بتاعتهم خالص يعني ده بيشتغل في مش عارف محل ترشي وده مش عارف بيشتغل في ايه وكلهم بيفكروا ايه احنا عايزين نسيب البلد من الاخر عايزين يبقى بقى ما عندناش انتماء عايزين نشيل الانتماء مننا يبتدوا بقى ايه يحاولوا يدوروا على طرق ان هم يحاولوا يسيبوا البلد ايه يحاولوا مثلا ايه ي- ي- يحملوا مراتاتهم ويركبوا طياره وهم مثلا طايرين فوق مثلا عشان يخططوا ان هم وهم طايرين فوق دوله معينه العيال دي تتولد يبقوا ياخدوا الجنسيه دي فيقدروا ايه يسافروا بعد كده او يحاولوا يجوزوا بنتهم مثلا لحد ممكن ايه ي- يظبطهم من الاخر يعني فالفيلم تناول الموضوع بطريقه حلوه جدا ومضحكه قوي على فكره وتزعل كمان يعني ان هو طبعا كان الفيلم بيتصور او يعني احداثه في آه، أوا- اواخر 2010 هي طبعا قبل قيام ثوره يناير وفي اخر الفيلم حتى كمان جايب لك ان هو ايه آه، قامت ثوره يناير في الاخر ومش عارفين هل احنا رايحين فين بقى رايحين بقى اتجاه آه، متشدد اتجاه يساري اتجاه ما ما احناش عارفين بقى آه، خلص الفيلم على كده الفيلم ده كان فعلا معمول حلو قوي وانا دخلته سينما وانبسطت منه جدا ويستحق ان هو يتقال عليه black comedy فعلا يعني ونيجي للفيلم اللي بعد كده يا جماعه وهو طبعا احلى فيلم لهاني رمزي بصوا انا افلام هاني رمزي يا تعجبك يا ما تعجبكش الصراحه وهو كان له آه، طريقه في الكوم... طريقه في الكوميديا يعني مختلفه عن بقيه نجوم جيله يعني محمد هنيدي واحمد السقا وطبعا احمد حلمي وغيرهم فهو كان له طريقه كده يعني اللي هو ايه فيها حته برضو ايه يج- يناقش قضايا معينه مثلا وكده وايه بيدخل فيها حته كوميديه فطبعا انا بتكلم على فيلم عايز حقي بصوا يا جماعه الفيلم ده كان احلى فيلم لهاني رمزي الصراحه هو طبعا كان بطوله آه، هاني رمزي هند صبري آه، لطفي لبيب ربنا يديله الصحه عصام كاريكا وكان طالع بيمثل حلو صراحه حجاج عبد العظيم وكان الفيلم طبعا من تاليف السيناريست بلال فضل واخراج المخرج احمد نادر جلال الفيلم يا جماعه طبعا زي ما احنا فاكرين طبعا الافيهات اللي فيه وفاكرين المواقف اللي فيه اللي كانت كوميديه وجميله جدا وهو طبعا الفيلم فكرته ان هو ايه آه، صابر عايز آه، ي- ي- يتجوز وهو يتجوز هو وخطيبته وطبعا مش عارفين يلاقوا شقه ويروحوا حتت معفنه فاكرين طبعا الحته الشقه المشبوحه اللي راحوها دي آه، انزلوا فاكرينها طبعا طبعا ناديه العراقيه الله يرحمها طبعا كانت مسخره الست دي يعني يعني اللي هي تطلع في ادوار صغيره لكن كانت لازم مؤثره يعني ولكن بقى ايه يقع في ايديه ايه كتاب عباره عن ايه الدستور المصري يلاقي ايه ماده ان ايه الم... الاملاك العامه دي ملك الشعب فايه ايه ده يعني انا عندي املاك طب ما الاملاك دي استغلها انا مش هدفع فيها فلوس دي املاكي اساسا وايه طب انا مش عارف استغلها طب اعمل ايه مباحه ما اقول انا عايز ابيع املاكي دي عشان اعرف في الاخر ايه يبقى معايا فلوس واشتري شقه واشتري العربيه واتجوز وكده هي فكره صايعه والله يعني هي فكره لو فكرت فيها هي صايعه والله وكانت تضحك جدا وطبعا كلنا فاكرين لما لما طبعا آه، هند صبري اكتشفت ان هو معهوش شقه ولا معاه نيله ورجعت بيت ابوها وهم افتكروا طبعا ان الدنيا باظت بينهم ولما راح طبعا المشهد بتاع ازاي يا عمي ده انا اصحابي كلهم رجاله يعني ده كان حته مشهد يا جماعه من اضحك المشاهد اللي شفتها الصراحه هو طبعا الحته بتاعت اصحابي كلهم رجاله دي حاولوا يكرروها طبعا الافيه برضو في فيلم زازا رئيس جمهوريه بتاع هاني رمزي برضو انا ما بحبش الفيلم ده الصراحه وحاولوا يكرروها طبعا لكن ما طلعتش باحسن حاجه الصراحه يعني والفيلم جايب لك بقى ان هو ايه فعلا لو قال لك ايه لو 50 اكتر من 50% من الشعب المصري ادى توكيل ان هو عايز يبيع نصيبه في المال العام من الاخر كده بيبيع البلد من الاخر الفيلم اتعمل بطريقه حلوه جدا وجاب لك في الاخر طبعا اللي هي الحته عبد المنعم مدبولي الله يرحمه طبعا الرائع الاسطوره يعني وهو بيقول له يا عواد وبيع ارضك يا عواد طبعا الجمله المشهوره بتاع عواد باع ارضه يا اولاد طبعا الجمله الفلاحين المشهوره يعني ففيلم كان حلو جدا يا جماعه وفعلا كوميديا سوداء فعلا انت مستعد تبيع البلد عشان تظبط نفسك فالفيلم لا كان حلو جدا ويستحق انه يتحط في القائمه بتاعتنا ونيجي للفيلم اللي بعد كده يا جماعه هو بيضحكني قوي قوي الصراحه وبيزعلني جدا في نفس الوقت هو برضو الفيلم انتج في اواخر 2011 او اوائل 2012 برضو في عز ثوره يناير طبعا هو تقريبا من اوائل الافلام اللي انتجت آه، في الفتره دي تناولت الثوره وطبعا انا بتكلم على الفيلم الحلو قوي صرخة نملة من بطولة طبعا الرائع آه، عمرو عبد الجليل ورانيا يوسف واحمد وفيق كان عامل دور حلو قوي الصراحه والفيلم كان طبعا من كتابه الكاتب طارق عبد الجليل اللي هو اخو عمرو عبد الجليل والمخرج سامح عبد العزيز اللي هو قدم لنا قبل كده طبعا آه، الفرح وكباريه والفيلم طبعا جايب لك اللي هو ايه آه، ان عمرو عبد الجليل اللي هو طبعا اسمه جوده لسه راجع من العراق بعد ما العراق اتضربت وبتاع ورجع بقى ايه ربي كما خلقتني معهوش لا فلوس ولا معاه اي حاجه فاكرين طبعا المشهد اللي بينه وبين يوسف عيد الله يرحمه طبعا لما اكتشف ان هو اصلا ده راجل كان بتاع حقن ماكس في الخرابه اتجوز اخته ورجع بقى البيت وبيتخانقوا مع بعض وكده الفيلم كان حلو قوي وجايب لك ايه بقى اوضاع البلد اللي زي الطين اللي كانت في اواخر 2010 اتفقنا اختلفنا يا جماعه الميه هتتقطع لا اشت- اه، اشتروا كروت عشان ت- عشان ايه تعرفوا الميه تخش لكم حتى كمان قعد يقول لك ايه اللي عايز يغسل وشه بف- مش عارف يدفع 10 جنيه اللي عايز يستحمى يدفع 50 جنيه يعني قعدوا يعني كان الموضوع كوميدي يعني وطبعا جايب لك بقى ايه لما بيروح مثلا آه، آه، في حته اللي في الجامع والراجل يبت- الشيخ يبتدي يقول خطبه مش عاجباه وهو يقول لك هو فين الناس وواحد ظابط يبتدي يبص عليه يعني كان الفيلم معمول حلو وطبعا جاب لك بقى هو لما بيخش مثلا سجن او معتقل في امن الدوله اللي اتفك طبعا دلوقتي ويقولوا له ايه عيش نمله عيش نمله يعني ايه مش امشي جنب الحيط امشي جوه الحيط الفيلم طبعا كان عمال يتكلم على الاوضاع الاقتصاديه الوحشه وبطريقه كوميديه جدا طبعا والامن المركزي وكده في اواخر 2010 وايه تقوم ثوره يناير في اخر الفيلم ويجري بقى يا ريس يا ريس وهو بيجري وراه في العربيه يفتح يلاقي ايه العربيه فاضيه ويتضرب بنار على اساس ايه انت جاي تهجم بقى ايه على الريس وكده الفيلم يا جماعه اتعرض في مهرجان ع- كان على فكره وما بقاش يجي خالص لكن هو طبعا اللقطات بتاعته وال clips بتاعته موجوده كلها طبعا ايه على اليوتيوب يعني فيلم كان جميل جدا وفعلا كوميديا سوداء زي ما الكتاب بيقول هو موجود حاليا على نتفليكس على فكره دلوقتي يا جماعه لو حب حد حب يتفرج عليه يعني ونيجي بقى للفيلم اللي بعد كده وده لسه نازل على فكره قريب ده اجدد حاجه معانا يعني السنه دي نزل في طبعا في اغسطس 2023 وانا طبعا بتكلم هنا على الفيلم الحلو قوي فوي فوي فوي وطبعا لو فاكرين أنا في ال- في الحلقه اللي عملتها بتاعه آه، احسن افلام في الخلاصه بتاعت يعني 2023 الاحسن والاوحش والمفاجاه كان هو من الافلام المفاجاه الفيلم طبعا يا جماعه كان من بطوله محمد فراج آه، نيلي كريم آه، بيومي فؤاد طه دسوقي وناس كتير وطبعا كان من كتابه واخراج المخرج عمر هلال ال- في اول تجاربه الاخراجيه في الافلام ال feature films يعني ان هو اصلا كان بتاع اعلانات او بيخرج اعلانات الفيلم طبعا يا جماعه زي ما احنا شفناه آه، كان بيتكلم على اللي هو البطل بتاعنا ان هو محمد فراج عايز طبعا ايه ي- يهج من البلد ويسافر وكده هو الفيلم مأخوذ عن قصه حقيقيه على فكره فجايب لك طبعا ايه لقى الفكره ان ايه يحاول ي- يتوغل في وسط ايه, إيه كرة قدم للمكفوفين وان هو ايه يعمل نفسه مك- كفيف عشان ايه ال- اللي هم المفروض هيلعبوا في بطولة وكده وهيسافروا على بولندا في اخر ال- الفيلم يعني او ايه الم- البطولة النهائية في بولندا فايه حلو انا هعمل نفسي مكفوف واخش واعمل نفسي بقى ايه زيهم وكده وهناك اهرب بقى نكتشف ايه بقى يا جماعه طبعا في مواقف لذيذه في الفيلم طبعا وكده ان بيومي فؤاد اللي هو كابتن الفرقه يكتشف ان هو لا انت مش كفيف وبتاع ويعملوا اتفاق مع بعض بص انا انا انت ه- مش هتترفض وانا م- مش هطرد وكده لكن سيبني انا اروح انا وايه خد انت فلوسك وامشي وكده يعني نكتشف ان 90% من اللي في الفرقه كلهم عندهم نفس الفكره كلهم عاملين نفسهم مكفوفين بما فيهم طبيب الفريق وان هم كلهم عاملين نفسهم مكفوفين عشان ايه يعملوا نفس الفكره ان هم ايه يسافروا يعني ويهربوا هي طبعا حاجه تزعل يعني اللي هو ايه انت عايز تسافر وتهج وتسيب اهلك وبلدك بطريقه مش حلوه يعني اللي هو ايه انت انت ده illegal انت عامل نفسك آه، واحد مكفوف يعني بتستغل disability بتاعت حد تاني عشان تسافر ف دي مش حلوه يعني لكن هو كان الفيلم معمول بطريقه تضحك ولذيذه يعني وايه نكتشف بقى في الاخر وهم بقى ايه قاعدين في الاوتيل في بولندا وكده ان واحد منهم اللي هو اصلا كان ده المعروف ان هو كفيف كفيف يعني هو جاي هو ومراته كده يكتشفوا ان هو كان مش كفيف وهرب فلك يا نهار اسود ده كده هيكشفوا علينا كلنا وهي- وهيطلعونا كلنا مكف... مش مكفوفين نزلوا من الاوتيل اجروا وكلهم جريوا بقى ايه جاب لك اللي, اللي اشتغل بقى ايه في محل اللي اللي, اللي- اللي طلع اللي هو شغل مراته رقاصه وهو الطبال بتاعها واللي واللي اشتغل في افلام شمال يعني كان الفيلم لذيذ جدا الصراحه وفكرته حلوه وهو على حسب ما بيتقال ان هو ماخوذ عن احداث حقيقيه حصلت في 2016 17 حاجه كده ف هي حاجه تزعل الصراحه يعني ويضحكك في نفس الوقت فطبعا يستحق انه يتحط في القائمه والصراحه كان فيلم حلو قوي يعني ونيجي بقى للفيلم اللي بعد كده ويا جماعة احنا هنرجع لفترة الستينات ب- بالظبط سنة 1968 وانا بتكلم هنا يا جماعة على فيلم حلو قوي في ال black comedy و- والصراحة اللي بيحصل في الفيلم ده هو اللي مكمل معانا لحد النهاردة وانا طبعا يا جماعه بتكلم طبعا على الفيلم الرائع ارض النفاق مش المسلسل اللي عمله محمد هنيدي قريب انا بتكلم على الفيلم ارض النفاق بطولة طبعا الاسطورة فؤاد المهندس والاسطورة شويكار وطبعا الفنانة القديرة سميحة ايوب والفنان الجميل حسن مصطفى الله يرحمهم جميعا طبعا وكان الفيلم طبعا مأخوذ عن قصة ليوسف السباعي الكاتب طبعا يوسف السباعي واخراج طبعا المخرج الرائع فطين عبد الوهاب الفيلم يا جماعه طبعا كان جايب لك ايه ان فكره الفيلم لذيذه جدا هو فؤاد المهندس راح لمحل في وسط الصحراء كده اسمه ايه احنا بنبيع اخلاق يعني ايه انا بديك ادويه او بديك حبوب تتحول ايه لحاج... آه، اخلاقك تتحول تبقى حاجه تانية خالص في فاداله ايه في الاول حبوب شجاعه شجاعه قام دخل في وسط الحاره اتخانق مع مراته المتسلطه اللي هي طبعا شويكار إيه ضرب الناس اللي في الحاره اللي بيضايقوه كده هو اصلا كان ضعيف الشخصيه فقام رجع له تاني قال له بقول لك ايه البتاع ده عمل لي مشاكل وبتاع فايه تدي اديني حاجه تانية قال له بس انت ما عندكش غير ايه حبوب النفاق يعني ايه انك تبقى منافق من الاخر للاسف يا جماعه هو خد حبوب النفاق من هنا وعارف يوصل لكل حاجه هو نفسه فيها ان هو ايه ينافق مديره ينافق آه، آه، مش عارف آه، ح- آه، حرم آه، وكيل الوزاره آه، عشان مش عارف جوز اخته وكيل الوزاره في عزا فهو راح يعيط في العزا كان طبعا فؤاد المهندس مسخره طبعا يعني فاكرين طبعا لما كان بيخرج من العزا ويسلم وايه آه، البقاء لله البقاء لله ويقوم راجع تاني البقاء لله البقاء لله كان الصراحه حلو قوي قوي يعني طبعا ومسخره وما ننساش طبعا يا جماعه المشهد الرائع هو بقى دلوقتي في منصب كبير وعدى بقى حسن حسني اللي هو طبعا كان الرئيس بتاعه المشهد بتاع الشنكل يا جماعه اللي هو ايه ال- الشباك اتكسر فايه احنا شكلنا لجنه عشان تعرف ايه المشكله فايه فاللجنه طلعت ان العيب من الشنكل او من مش عارف من المسامير او كده فشكلنا لجنه تانية عشان تشوف هل العيب من الشنكل ولا العيب من اللي صنع اللي كده فاللي هو ايه خدوا وقت وصرفوا فلوس اكتر ما هم ايه يصلحوها ويدفعوا فلوس بس وخلاص الموضوع كان هيبقى ابسط من كده ده بالظبط اللي بيحصل دلوقتي لجنه فوق لجنه فوق لجنه والموضوع بياخد اكتر من من حجمه يعني وطبعا ايه إيه، ت- تخلص بقى ايه ان هو ايه حبوب النفاق خلصت يقوم واخد ايه بالغلط حبوب الصراحه ويبوظ الدنيا يا افاقين بقى يا كذابين يا ست سوسو يا مش عارف إيه. فاكرين طبعا المشهد ده طبعا يعني يا اللي يا, يا عجوزه يا اللي عايزه ت- يا يا يا عجوزه يا اللي عايزين اتجوزك عشان فلوسك انت سكران ومش عارف ايه طبعا شوكار الله يرحمها طبعا مسخره يعني فايه المنافق هو اللي بيوصل يا جماعه للاخر في الاخر يعني للاسف المنافق هو اللي بيوصل وتنتهي بيه الحاله ان هو راح للمحل بقى في اخر الفيلم يلاقيه مقفول وهو ماشي ايه يافطه محطوطه على المحل اللي هو ايه مغلق لعدم وجود اخلاق فعلا مفيش اخلاق هو طبعا قصده اللي هو ايه مفيش البضاعه البضاعه عندي خلصت اللي هي الاخلاق انا ببيع اخلاق فالبضاعه خلصت لكن مغلق لعدم وجود اخلاق ففعلا فيلم حلو قوي قوي يعني يضحكك ويموتك من الضحك لكن في الاخر يزعلك وكان طبعا ده الفيلم ده من نوعيه ال black comedy اللي كانت فعلا عل... يعني كانت جديده على وقتها كان طبعا سنه 68 كان بعد طبعا إيه للاسف النكسه طبعا بسنه وايه كان ابتدى يبقى فيه جراءه شويه يعني يا جماعه في حاجات كتيره ونيجي طبعا للفيلم اللي بعد كده من الافلام المفضله جدا بالنسبه لي وهنرجع طبعا للمخرج محمد امين والكاتب برضه محمد امين وطبعا اكيد انتوا عرفتوا انا بتكلم على الفيلم ايه يا جماعه انتاج سنه 2000 وهو طبعا فيلم ثقافي الفيلم ده يا جماعه من اكتر الافلام الكوميديه اللي ضحكتني في حياتي الصراحه يعني احنا طبعا زي ما احنا فاكرين هو كان بطوله آه، كان لسه في بدايه ادوارهم طبعا يعني وفي بدايه عملهم المهني يعني طبعا فتحي عبد الوهاب واحمد رزق واحمد عيد التلاتة طبعا آه، لسه متخرجين وطبعا مش لاقيين شغلانة وحالتهم وحشة ومش عارف ايه اخرهم ايه هو وصح- واصحابهم في الش- في المنطقة وفي الحارة يعني ي- يعملوا يبدلوا ايه افلام ثقافيه اللي هي من الاخر كده افلام قليله الادب يعني كانت طبعا وقتها لسه ما فيش سيديهات والكمبيوتر وكده يعني كان وقتها نقول عليها كمبيوتر دلوقتي نقول عليها PC فطبعا كان طبعا ايه على شرايط فيديو ومجلات ياخدوا مجلات متصوره ويصوروها لبعض وهي اصلا نسخ تقرف عشان بس كل الحكايه ان ايه ده الحاجه اللي ايه بتصبرنا يا جماعه ان احنا نتفرج على افلام ثقافيه وطبعا الفيلم جايب لك بقى طبعا اللي هم ايه هم معاهم شريط فايه بقى عايزين يجمعوا عناصر الفرجه إيه يلاقوا مكان فيه فيديو يلاقي بس ايه الفيديو ايه مش شغال طب ايه يلاقوه في مكان فيه تلفزيون وطبعا ايه ال sponsor بتاع الكلام ده كله يا جماعه برايز ايوه يا برايز الوضع اختلف تماما يعني اعتقد برايز مش هيعرف يشتغل دلوقتي خلاص يا جماعه الموضوع دلوقتي يعني انا ه- يعني sorry على قله الادب يعني بقى على بعد دوسه زرار يعني لكن وقتها كان الموضوع صعب جدا يعني فايوه يا برايز احنا دلوقتي معانا شريط نروح لمين نروح لجمال المكتئب او الواد مجدي الملزق يروحوا للمكتئب يلاقوه مش عارف مش عارفين يتفرجوا إيه لا نروح للواد بطرس هو ابوه في المستشفى فراحوا له يلاقوا انا ابوه ميت فيروحوا له العزا عشان ياخدوا مفتاح الشقه عشان يفتحوا الشقه ويتفرجوا لغايه ما هم يروحوا الجنازه ويرجعوا يعني كان فيلم يضحك جدا جدا جدا يا جماعه وعلى فكره الفيلم ده اتظلم قوي وقت ما نزل ان هو طبعا يا جماعه نزل سنه 2000 كان ايه في عز الانتفاضه الفلسطينيه فالواحد ما كانش فايق يعني كنا بنتابع اخبار وحشه جدا وبنتابع طبعا يعني مناظر مش حلوه وقله ادب طبعا من الكيان اللي ما يتسمى اللي طبعا راجع يعمل الموضوع ده تاني طبعا في اكتوبر 2023 يعني ر- ربنا مع الجميع وربنا على الظالم يعني فطبعا الفيلم نزل في وقت مش حلو وناس كتير ما اتفرجتش عليه وقت ما نزل لكن طبعا بعد بقى ما ابتدى يتعرض على قنوات ART وابتدينا بقى ن- نشيره على سيديهات وبتاع وكده ما كانش لسه فيه اونلاين يعني كلنا اتكلمنا عنه كلنا ضحكنا عليه وكلهم طبعا بعد ما راحوا بقى ايه في منطقه واقعه كده عشان يشغلوا الشريط يقوم طالع مجلس الشعب في الاخر يعني الصراحه يا جماعه هو فعلا ده مثال ال black comedy انت هتضحك جدا لكن في الاخر هتزعل يعني هو ده شبابنا يا جماعه هو ده في الاخر يعني اخره ان هو بس لا همه بقى ايه يشتغل ولا همه مش عارف ايه لكن همه ايه يتفرج على فيلم ثقافي يا جماعه هو دي الحاجه اللي بتصبرنا وطبعا كان في مشهد طبعا يزعل طبعا لما كان جايب لك الراحل طبعا ابراهيم يسري الله يرحمه آه، راجل بقى خريج هندسه وعنده 38 سنه لا عارف يتجوز ولا عارف يشتغل وبتاع واللي هو ايه انا مش متخيلين نوصل لسن حضرتك ونكون لسه بتتفرج على ثقافي يعني ف للاسف ده بيحصل كتير يعني انا دلوقتي داخلين على ال top 2 يا جماعه فما بالكم بقى ايه ال top 2 دول عاملين ازاي نيجي للرقم اتنين معانا في القايمة الفيلم اللي الجيل بتاعي بيحبه والجيل السابق بيحبه والجيل الحالي بيحبه والجيل اللي قادم بيحبه أو هيحبه يعني أنا طبعا بتكلم هنا يا جماعة على فيلم الكيف الفيلم ده يا جماعه انا ده من احلى الافلام اللي شفتها في حياتي وطبعا فاكرين ان انا عملت حلقه كامله اعتقد كانت الحلقه السادسه تقريبا اللي بتكلم فيها على ثلاثيه الاخلاق اللي هي طبعا العار كيف جري الوحوش الثلاث افلام دول انا بحبهم قوي قوي قوي يعني فطبعا يا جماعه انا بتكلم على فيلم الكيف مزاجنجي وابو صلاح اللي هو طبعا الرائع محمود عبد العزيز الله يرحمه والرائع طبعا يحيى الفخراني وطبعا كان من كتابه الكاتب الراحل طبعا محمود ابو زيد واخراج المخرج طبعا علي عبد الخالق وطبعا الموسيقى طبعا للراحل طبعا الموسيقار حسن ابو الصعود وطبعا كان بطوله زي ما قلنا محمود عبد العزيز يحيى الفخراني آه، نوره الرائع الله يرحمه طبعا جميل راتب آه، عبد الله مشرف وغيرهم طبعا كتير الفيلم طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين هو بيتكلم في فتره الثمانينات هو انتاج كان سنه 86 اعتقد سنه 86 إيه طبعا بيتكلم بقى ايه في الوقت ده بقى ايه ابتدى فيه انحدار في الاخلاق بطريقه كده اللي هو ايه انا مش باذي حد انا كل الحكايه انا بعمل حاجات تكيفني انا بس عايز اتكيف انبسط وخلاص طبعا احنا هنا طبعا كان فتره الثمانينات يا جماعه ابتدى ينتشر بقى ايه موضوع المخدرات والكوكايين وال والهيروين والحاجات اللي الله محفظنا يعني دي فطبعا الفيلم ايه جايب لك طبعا مزاجنجي اللي هو اصلا الاخ الفاسد اللي هو عايش بقى ايه, إيه بالهلضمه في قهوه الالاتيه عايش على الهلضمه اللي هو ايه يروح ي- يغني في افراحه كده مع الفرقه بتاعته طبعا القسط وبيسي وطبعا الفرقه الفرقه اياها الضايعه بتاعته دي وإيه- وطبعا اخوه طبعا آه، صلاح ابو العزم طبعا اللي هو طبعا يحيى الفخراني هو دكتور كيميائي شاطر جدا واللي هو ايه كل الحكايه انا شايف اخوه عمال يضيع وكده هو كل الحكايه بيقول ايه انا مش باذي حد حواليا هو بس هو الكيف غلاب اللي هو ايه الكيف اللي انت ايه تقعد في قعده كده بتاعت مخدرات وتضحك وتهزر مع اصحابك إيه تعرف ستات مش كويسه إيه تسمع اغاني وحشه ودمها تقيل وما فيهاش كلمات كويسه خالص ولكن كل الحكايه ايه الكيف غلاب يا اخي انا بس بتكيف انا كده بنبسط يعني ومش باذي حد فهو طبعا ايه يخترع له آه، خلطه كده سريه كده اللي هو ايه ما فيهاش مخدرات ولا حاجه لكن تديله نفس الوهم يعني وال- واللي هو ايه قعدوا هو واصحابه وبتاع وبيقول لك آه، شربوها ود- وضحكوا وانبسطوا وكده وهي اصلا لا فيها مخدرات ولا نيله يبقى الكيف ده وهم يا معلم اللي يحصل بقى طبعا ان يجي البهص بيه اللي هو طبعا كبير الم... تجار المخدرات تقع في ايديه بقى الحته ديت ويقول لك ايه الحته دي حلوه قوي لكن هو بقى ايه هيبتدي يبيعها بس يبتدي بقى يحشيها ايه حاجات تقرف يعني عشان ايه تجيب بقى تمنها من الاخر لازم تجيب صوتها من الاخر ويبتدوا بقى ايه يشتروا من مزاجنجي لغايه ما في الاخر بقى ايه يقول لك ايه هو انا مش راضي يبيع لنا ليه هو ابتدى يقلل ال- ال supply عندنا ليه يجي لي بكره جاله بكره انا هطلب منك طن ويرفض طبعا يقوموا مقطعين له ضوافره هنا بقى دخلنا في حته ال black comedy احنا ضحكنا كتير جدا في الفيلم طبعا من المواقف اللي اتضحك فيه لكن الواقع يضايق والواقع آه، يعني سوداوي ان انت ايه دخلت بقى ايه في السكه الوحشه بقى ايه ال dark side بتاع وهم الكيف دوت عط- يقوموا مقطعين آه، ضوافر جمال طبعا عشان ايه هات لنا بقى ايه الطباخ اللي بيعمل الخلطه ديت ويجي طبعا صلاح ويرفض يقوموا ايه يقلبوه مدمن وطبعا الحته دي بتضايق طبعا يعني لكن طبعا كلنا فاكرين لما ابتدى بقى ايه يصنع لهم المخدرات وهياخد فلوسه في الاخر يعني business is business لكن طبعا يا جماعه فاكرين ال- الحوار ال- اللي كان بين طبعا البهظ بيه وبين صلاح ابو العزم كان حلو قوي قوي اللي طبعا بتاع باكو الشاي اللي كان بيحط فيه خشب والناس كانت بتشربه ومبسوطه وكده لكن لما بقى ايه النشاره غليت نزل الشاي من غير نشاره فلس الناس قالوا له انت بتغش في الشاي يعني لما انا اديته لكم من غير حاجه وحشه عجب ما عجبكمش ولما كان بال- بالغش عجبكم يعني انتوا نسيتوا الحلو فحبيتوا طعم الوحش فعلا فعلا الفيلم ده فيه دروس حلوه جدا وفيه فعلا قيم فعلا حلوه قوي يعني وفعلا واقع مؤلم فايه environment تضحك والفيلم ده انا بحبه جدا وفعلا مثال لل black comedy زي ما الكتاب بيقول الصراحه يعني انا قلت الكلمه دي كتير انا عارف طبعا زي ما الكتاب بيقول قلتها كتير لكن هو دي الحقيقه يعني ونخش طبعا على رقم واحد يا جماعه وطبعا مفيش فصال في حاجه زي كده وانا بتكلم طبعا عن واحد من احلى الافلام اللي شفتها وتقريبا يعتبر احلى فيلم لاحمد حلمي انتاج 2009 او 2010 يا جماعه انا طبعا بتكلم على فيلم عسل اسود الفيلم ده يا جماعه فعلا حلو قوي قوي قوي وفعلا يضحكك ويزعلك في نفس الوقت طبعا كان الفيلم عسل اسود طبعا آه، طبعا كان آه، آه، بطولة آه، احمد حلمي آه، ادوارد آه، لطفي لبيب آه، ربنا يديله الصحة آه، ايمي سمير غانم إن- الرائعة طبعا انعام سالوسة والفيلم طبعا كان من اخراج المخرج خالد مرعي ومن كتابة السيناريست خالد دياب الفيلم يا جماعه اللي طبعا جايب لك طبعا احمد حلمي اللي قايم بدور مصري العربي اللي هو ايه هو اصلا مصري بس عايش في امريكا بقاله 20 سنه وراجع مصر بقى ايه انا اشتقت بقى اشوف بقى بيت ابويا وارض ابويا و... وبلد ابويا وكده من هو على الطياره يقوم شامم السحابه السوداء يركب ال... ال... ال... الميكروباص مع لطفي لبيب يبتدي يستغل فيه يعني اللي هو ايه الواقع اللي يضايق بقى يعني ايه البتاع البتاع دي بكام 60 جنيه مش عارف ايه 50 جنيه يعني صراحة كان لقطات حلوة قوي قوي طبعا يعني واللي هو ايه كل حتة يروحها عشان كل الحكاية مش عايز يستخدم الباسبور الامريكاني بتاعه يتعامل وحش قوي لا انت مش داخل يا عم انت مش خواجة يلا يا عم مع السلامة وبتاع يجيب الباسبور الامريكاني الوضع يتغير يبتدي الناس تخاف منه يبتدي بقى ايه يماشي يفرض سيطرته من الاخر لغاية ما في الاخر طبعا الرائع الله يرحمه طبعا احمد راتب لما كان في مظاهرة ضد امريكا قام قال له ايه آه، امشي في وسطيهم وقول بقى الكلام ده انا باسبوري بيحميني مشي دخل في وسط المظاهرة قاموا ضاربينه طبعا وطبعا كلنا فاكرين اللقطات الجميلة اللي كانت في موائد الرحمن وبعد كده لما راح بقى ايه بيت ابوه القديم وطبعا جيرانه يجوا يقعدوا معاه الفيلم كان حلو قوي قوي قوي يا جماعة وطبعا لما راح بقى ايه السجل المدني لعبد الله مشرف طبعا بقى جاب لك بقى ايه هو ده الواقع اللي بنعيشه آه هات بقى ايه انا بمشي بما لا يرضي الله تدفع 100 جنيه ولا تقف في اخر الطابور دوت هو للاسف ده اللي بيحصل ومكمله للاسف لحد دلوقتي من غير زعل إيه، هات لي بقى ايه شهاده الجيش هات بقى ايه شهاده الميلاد روح هات لي بقى ايه المؤهل الدراسي عشان ايه يطلع له البطاقه عشان يطلع باسبور يطلع الباسبور ويروح ما يرضوش يرجعوه امريكا يبتدي بقى ايه يقول الواقع وحش وال... انتوا عاملين نفسكم مبسوطين وانتوا اصلا البلد مش حلوه وانتوا مش عارف ايه ايه وطبعا كان هنا بقى ده كان من اخر اعمال يوسف داوود الله يرحمه طبعا لما قال له احنا عندنا حاجه اسمها الحمد لله احنا بنرضى يعيش في وسطيهم بقى فترة طويلة وكده لغاية ما يرجع له طبعا الباسبور الأمريكاني يسافر ما يسافرش يعني كان طبعا في موا- مواقف حلوة قوي جميلة جدا طبعا يعني وإيه أول ما يركب طبعا الطيارة ويطير يقوم قال إيه أنا عايز أرجع أنا تعبان ومش عارف إيه هو مصري ولا أجنبي مصري لا خلاص يديله دواء دواء وهو يخف يقوم مطلع الباسبور الأمريكاني يا جماعة إحنا هنرجع عشان في معانا إيه آه، م- مواطن تعبان يعني واقع يضايق لكن يضحكك في نفس الوقت فيلم يا جماعه جميل جدا والنهايه بتاعته طبعا احلى حاجه فيه ان هو الفيلم كان طبعا الموسيقى بتاعته طبعا عمر خيرت طبعا الرائع آه، عمر خيرت ونهايه الفيلم بالاغنيه الرائعه للاوبريت ريهام عبد الحكيم باغنيه فيها حاجه حلوه الاغنيه دي جميله جدا جدا جدا جدا انا بحب اسمعها لحد النهارده يعني لان فعلا الواقع وحش واحنا متضايقين من حاجات كتيره جدا لكن فيها حاجه حلوه فلا فيلم حلو قوي واحلى فيلم لاحمد حلمي فعلا يعني بس يا جماعة ودي نقدر نقول قائمتي لأحلى أفلام black comedy في السينما المصرية اللي هي زي ما قلنا تضحكك وتزعلك في نفس الوقت أو تناقش آه، تناقش يعني تناقش إيه؟ تناقش آه، قضايا بطريقة تضحك قضايا تضايق لكن بطريقة تضحك فالأفلام دي عملتها بطريقة حلوة جدا وأتمنى نشوف من الحاجات دي كتير يعني أتمنى تكون الحاجة عجبتكم وطبعا زي ما احنا متعودين فضلا وليس أمرا تعملوا لي follow على Apple آه، بودكاست وعلى Spotify وعلى Anghami وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين القاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه